سلمت أمري إليك يا رب تهديني وفقني لأجل الحبيب النبي في دنيتي وديني تايه في بحر الظلام على البر راسي خليني أحب الناس ده حبهم بيرضيك واكفيني شر الحسود واكفيني شر الحسود أو مؤذي يؤذيني أنا تكالي عليك فضلك مكافي يا اللي رضيت العباد عشمان تراضيني أنا بالحلال مقتنع رزقك مكفيني حامد وشكر النعم ولا عايز أعيش بحرام وأموت على الإسلام وماسك على دين أهل المحبة لهم في الساحة أغلى بيان ونفيسة العلم جاية تبشر الإخوان ونور الأحبة اكتمل برئيسة الديوان ونور الأحبة اكتمل يا حبيبي برئيسة الديوان يا ماما عيش الملك الجد شبل أركان وفتح لي بنته على أهل الرضا الجبال علشان خاطر ابن الشيخ هنقول ده أحلى كلام تمسح دموع اليتيم ونحس بالغلبان يا رب سيدنا النبي يا أبا العالمين يا أبا العالمين يا أبا العينين يا أبا العالمين يا أبا العينين يا سيدنا النبي نتلب بالهوى هوى يا هوى يكفيك تقع منك نور الأحد نور الأحد يا عيني التمل يا عيني علي نبات هتمسح دموع دموع اليتيم تحت بالغلبان تحت بالغلبان وتمد ايه سيدنا النبي سيدنا النبي باب العالمين سيدي علي سيدي علي يا زين العابدين يا زين العابدين مولانا مولانا تمسح دموع دموع اليتيم تمسح دموع دموع اليتيم تحت بالغلبان مدي ايد ايد الكرام السر والكتمان السر والكتمان قضت الليل وقضت الليل الذكر والقرآن الدنيا يا دنيا الدنيا يا دنيا يا حبيبي يا حبيبي صلوا على النبي قبل عيني يا روح الوجود روح الوجود حضرة النبي قبل عيني يا عمي يا بدر يا عمي يا بدر لله المدد لله المدد قمر المدينة سيدنا النبي وقضت الليل ما بين الذكر والفراق سجرت مع الله وقضت عمرها في إماك الناس يناموا الناس يناموا وهي بتذكر الرحمن يا دنيا كوني كلام دنيا كوني كلام كلك أنت يا عيني وحبك فيك الهموم والتعب فيك العذاب ألوم حبيبي سيدنا النبي المايل عمره ما ينعدم مهما تصلح بيه المايل عمره ما ينعدم مهما تصلح بيه امشي بطريقك عدل يحضر عدوك بيه اللي يصلي على حضرة النبي المولى يرضى عليه امشي بطريق طريق السليم اوعى الشيطان يا عيني يغوي زمن الايام ما مضى ولا يا عين يا عقل عليك عطيتي عهد لك مايل يا بر ماهوش خسارة يا عقل ده فيه يمكن في لحظة رضا ربي بيرضى عليك درويش دراويش درويش وشرب خمر ليلة الصبح ينادي أهو وترك بلاد وعيال وساب أمه وفات أبوه أهل البلد شافوا حاله أهل البلد شافوا حاله وبالجنان وصفوه بمليون ده عمل ولاد الحرم عمل أهل البلد شافوا حال وبالجنان وصفوا مين اليقول ده ولاد الحرم عملوا مين اليقول ده ولاد الحرم عملوا يا سيدنا النبي يا أبا العين يا أبا العالمين مين يقول ده هبل عالكنك بقى وجهه يا حبيب يا حبيب يا أبا العباس يؤمن يوم الذهب عالكنك بقى وده اللي سلم في العم اللي سلم في العم عالمشرح نظمه واللي بيشي غش والست طريق طربه يا حبيبي يا حبيبي يا يا عمي يا بيا بدا يا بابا يا بدا انت القمر طلعت والنور بلالي يا بشغلت بالي عيني شيعت روحي يا بتيجي تروحي من عند المحيدة يا عقلي ده روحي ده ألمي صباع كفي بعمله لوح عيني وحجري دمعي أنا الكاتب على روحي أنا الكاتب على روحي يا روح روح يا روح روح ما تسلميني على اللي حساهم روح وكل شيء تعمله مكتوب في اللوح سيدي علي سيدي علي سيدي علي يا باش القمر يا عمي يا بيومي بالله المدى يا اللي انت ماشي وبتتكلم على غير آه حبيبي ياللي انت ماشي وبتتكلم على غيرك ده شفتش عيوب غير يبقى انت تعبان وتوصي بالدواء الغير انت مسؤول عن نفسك ما انتش مسؤول على غيرك وان كان بدك رضا تكبر على غيرك إن كان بدك رضا قدر على غيرك إني ما ترضخش على نفسك ما ترضخش على على غيرك أدم حبيبك هنا أنا قلت في الهوى ألوم في قلبي البلد يا ست طبيب بعدك انا قلت له قلبي قال لي جروحك تالي يا حبيب قلبي راحة يا عين راحة يا عين قلبني بحال القلب يرجع يميل في الهوى يا سيدي علي يرجع يميل في الهوى يبقى السبب قلبي العلب تعشى كتير واللي بشبك قلبي انا بحسب على عين انا بحسب على عين بحسب على قلبي سيدنا النبي يا سيدنا النبي مولانا مولانا يا ولي الله يا ولي الله أنا بحبك نعم يا أبا العباس يا عمي يا بدر يا عمي يا أبو واسم يا ماما غياب يا أم الباشا واب لله المدد على كل من دعوني يا عمي يا بدوي وانا بشعر بحنين وانا بشعر بحنين ما لقيتش ابدا حنان زي حنان ابويا وامي باتني آه زي حنان ابويا وامي باتني على راسك مولانا سيدنا الحسين يا ما شلبات مرمية الاسم رتيب ولكن في الحقيقة كلية الاسم يا علي ألف ماما ده فتحية آه أنا اللي كان الزمن وقعدت وحدي اللي يا حبيبي يا حبيبي يا يا حبيبي يا انا اللي كلمت وقعدت يا حبيبي براح الحبل براح الحبل اهلا وسهلا داعي الابنية يا عقلي وداعي اولاد الفن اولاد الغربي الدنيا حالها كده الدنيا حالها كده يوم ليك ويوم ليا دمانت علي دمانت علي ولا ليا لها هي لو قلت لي يا بابا تبكي يا عقلي ملكي ده هي الجلال ده هي الجلال براحي وعلي خايف علي ولا خايف يا بابا دايما الرد مش على عبد الرد مش على عبد ده الرد علينا يا حبيبي سبحان من صور محمد نور على نور اللي الكريم أرسله وأنزل عليه الرسول علشان يخرج العالم من الظلمات إلى النور مدام تصلي على حضرة النبي بيبان عليك النور عمرك فريق من فتح عمرك فريق من فتح أصل الطريق مصدوم لا عندي الشيء إلى عندي البدن إلى عندي الطهر إلى عندي البيوت إلى عند أبو عاشم دفتر يا أبو وحده وتحيد العسكر نظرة صباح مأمور اللي حضن السبب نختم له كرت مروح نكتم له كرت مرام يبقى بطل في الحمى ويحل في جنه الحلو يا وعي يابا مش زي الوحش راح ماهوش ممدوح عمرك شفت ذراع تشبه لأرض الجوع بحر الحقيقة غويط سيدنا النبي بحر الحقيقة غاية وتعمل الشبر في عوين الصمت في عوين الصافي وبيترك المغرور خليك مع الله خليك مع الله مدد يا مدد مدد يا مدد مددنا الشعابة حبيبي يا سيدي جاي يا ملك علنا إلهي الناس فضلك يا ملك علنا يوم القيامة الموت المولى فضلهم من الجميع الخلائق ده عارفين أفضلهم يا ما نسلوك وكنت أفضل على عمد الغلاب حب سيدني الأفضل يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين مدد يا مدد مدد يا مدد يا عمي يا بدوي يا بابا يا بدوي يا آب العينين يا ابن التلت بالهوى هوى يا هوى يا ابن التلت بالهوى بسميدي شو عمي أنورني أسرار على طول الزمن عمي خبطت يا عالباب يا بطلعي احباب يا عقلي يقولوني يا عقلي يقولوني الصبر قبل البلا ولا البلا بعدين الصبر قبل البلا ولا البلا بعدين يسأل الشدة يظهر بلا بعدين من بصي بعيد يا روح بصي باتنين يا ابني انت اسمك علي يا ابني انت اسمك علي لقبك جود العابدين يا اللي انت اسمك علي لقبك جود العابدين وصي عليك علينا الكريم علينا الكريم رئيسة الدواوين الخمر لو كان دواء كله بلاء وسموم كلامي ده موعظة كلامي ده موعظة ماهوش عتاب ولا لوم يا بابا شيل مفهوم ذاكر دروس ذاكر دروس وامشي يا بياض في الطريق سليم اعلم بأمن بأمن الخسيس مشي ومالوش الجوع مشي ومالوش الجوع نورك بالي فنورك في قلبي عيني ما انطفى ما انطفش ولا يوم انور بصير اليوم وذات اليوم عاوز يقول لي طبيعي عاوز يقول لي طبيعي ده انا ده انا ده نفسي اشوف زيك يا عقل يا ضريم قال تعقل يا مجنون قال تعقل يا مجنون الدنيا زي الغزية الدنيا زي الغزية بترقص يا حبيبي لكل واحد يوم سيدي علي سيدنا النبي سيدنا النبي mama, mama, mama, mama, يا ام الحنان يا ام يا عم يا بيوم يا باشنا يا ابو عبد العزيز يا جامع مدى يا ابو سليمان يا ابو سليمان نظر يا سيدي حمزه حبيب الروح صلوا على النبي صلوا على النبي يا جمال النبي ده لما انكار ده لما انكار قلبي لا قلبي لا انا رحت عايش تعال الدوام قالوا نصلي قالوا نصلي على النبي الحب يلعب عليه الارواح يخلي دمع العين يجري الحب يلعب بالارواح الكريم اسمع كلام اصدقك اشوف امورك استعين اسمع كلام اصدقك اشوف امورك استعين مال الناس وجمال الناس كلهم يا عيني يا عيني عمك خابت عنك يا ولدي كناك قالوا بيت الناس داش ما يعلم يا قلبي صلي على أصل الوجود كله يا قلبي صلي على أصل الوجود كله العبد مؤمن العبد له مين راك انت يا كريم يشتكي ذل يا ربي لحظة رضا تعوض اللي فات يا رب يا ربي لحظة رضاك عوض اللي فات كله العبد له مين غيرك انت يا ربي اشتكي ذنوب أبدأ مديح النبي بكل شيوة وصور المسجد كل الأمر أول لأن مولى الغرب لأن مولى الغرب خلق النبي الأول يا عبد ليه برزوك يا عبد ليه برزوك وانت بتتحول أول ما كتب القلم كتب القلم الله بيت الكرم محترم لو كان بدون الله أصل طلب الدين أصل طلب الدين كانوا مئة واحد بتلبك إلا وعلم ما ينفعش ولا واحد اللي يصلى عليه اللي يصلى عليه بيشكر الواحد يا عبدي طبيب جئتي قبل الأول ما يجي ومشي في طريق الحرام وامشي في طريق مظبوط واعمل عمل خير ينفعك يا حبيبي الأقرب للأم يا اللي انت مبدأ ويراوي يا اللي انت ده غاوي النار ده النفس معلوم وده الإكرام أبر يا أبر يا أبر. يا عيني حرارة ومن هجوم الدنيا هتهرب في روحي طب أبرك يا حبيبي على عليك مجنون ربي تلقدوك في حجر جلموت ياكل ويشرب ويعبد ربنا المعبد مدد يا مدد مدد يا مدد يا اللي بتلوى تلوى على المجارح مبلوش الحب في الوش الحب في الوش يابا ما دام على رجل يا عقلي ما يسيبش طبيبي ما بان يا عقلي حاضر عدى ولا سأل شيء يا أهل البيت مدد يا أهل البيت ألف سلام وتحية على أهالي الغربية ده ابني جبن الشيخ حبيبي ابن الشيخ ألف سلام وتحية مهندس عمر كل مهندس عمر كل يلي عليك النور النور وحلاوة من داخل ده استديو مفيش حر وطراوة اللي يجي لك يا عم يا باش مهندس عمر يزيد عندنا غلاوة يزيد عندنا غلاوة اللي يميل عليك يا حبيبي يا ابن الشيخ يا حبيبي يا ابن الشيخ بطل لعبي وشقاوي يا عمي يا بدوي يا عمي يا بدوي يا سيدي مرزوق يا سيدي مرزوق لله المدار